يَطُوفُ عَلَيْهِ أَبْرَارٌ ۖ كِتَابُ اللَّهِ رَائِدُهُمْ وَجَنَّتُهُ لَهُمْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول فتاوى الرحمة وبداية نهنئ المسلمين جميعا بعيد الفطر المبارك أعاده الله تعالى علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة وهذا عيد آه، يفرح فيه المسلمون بتوفيق الله تعالى لهم بالصيام قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه فهنيئا لكم ما أتم الله به علينا وعليكم من نعمة الصيام والقيام ونسأله تبارك وتعالى القبول من فضله إنه ولي ذلك والقدر عليه آه، معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام عليكم يا شيخ تفضلي يا أختي كل سنة وانت طيب أهلا بيك وسلام
يا شيخ أنا عندي حالة نزيف كده أيوة.
عايز أعرف حكم الصيام وال والصلاة أنا رحت للدكتورة قالت لي ده البرشام اللي بتاخديه هو اللي عامل لك كده
هو السؤال أنت محددة أيام الدورة اللي عارفاها بالظبط ولا مش آه عارفاها؟
عارفة أيام الدورة وجاتني ومشيت بقالها يجي 13 يوم وبعدين بقالي أربع أيام بينزل عليا دم غير ده غير دم الدورة طيب حاضر حاضر وسؤال تاني لو سمحت أيوه
انا دلوقتي عليا 13 يوم من رمضان اصوم الستة من شوال ولا اصوم اللي عليا من رمضان الاول حاضر ماشي حاضر وانا عايزه اصوم على طول يعني ينفع برضه اصوم يوم الجمعه والسبت وكده ولا ما ينفعش طيب.
اصوم على زي النهارده يعني مش النهارده أيوه حاضر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب هو آه، طبعا بنجدد كما قلنا التهنئة بالعيد وبنقول انه العيد سواء عيد الفطر او عيد الاضحى بيعطي مؤشرا ان العيد في الاسلام يعني ان يوفقنا الله تعالى للطاعة وان ياخذ بايدينا الى مرضاته وأيضا العيد في الإسلام فيه صلاة فيه صدقة فيه تكبير لله سبحانه وتعالى فهو يعني الالتزام بأوامر الله والحرص على ذكر الله تبارك وتعالى فهو ليس انفلاتا وليس خروجا عن الآداب الشرعية التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم فبهذا المعنى تصبح أيام المسلم كلها أعيادا وليس فقط مجرد يوم الفطر أو يوم الأضحى آه، معنا اتصال السلام عليكم
وعليكم السلام اتفضل يا أختي السلام عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله اتفضلي من فضلك
نوط صوت التلفزيون بعد إذنك
عايش الطلعه أيوة اتفضلي
طب انا من فضلك انا كنت عايزه اسال انا كنت في مره اخدت فلوس من بيت جوزي على اساس ان سلفتي قالت لي هتشوم عشان جوزك بيشرب بيهم مخدرات وبيعمل بيهم حاجات فجيت اديتهم لسلفتي فخدتهم على اساس إن سجلت لي وقالت لي راحت قالت لجوزي ان انا اللي سرقت الفلوس وهي- وفي الاخر هي اللي خدتهم هي وجوزها انا عايزه اعرف دلوقتي ال- الذنب عليا اعمل ايه وانا صراحه بص على رجل جوزي قلت له معلش وحقك عليا وانا غلطانه في اللي انا عملته وهم كل ده هم معتقدين ان انا اللي سرقت الفلوس قلت والله انا ما خدتهم هم اللي خدوهم عشان كلهم طبعا لسه جوزي عشان بيسافر على طول السعوديه والكلام ده كله فاخدوا الفلوس وسجلوا لي وعملوا لي حوارات وقالوا لي في الاخر انت اللي خدتي الفلوس وقالوا للدنيا كلها مرات محمد هي اللي سرقت الفلوس طيب ماشي انا عايزه اعرف بس الذنب عليا اعمل ايه وهم ايه ايه اللي- اللي ممكن ان انا اقول لهم عشان يرجعوا الفلوس ان هم مش عايزين يرجعوها طيب حاضر حاضر ماشي شكرا يا شيخ طلعت بارك الله مع اتصال آخر السلام عليكم سلام السلام عليكم أخ أشرف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا أخي ماشي أهلا بيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، مساء الخير يا فضيلة الشيخ أهلا بيك الله يخليك بالنسبة لحضرتك آه، دلوقتي في آه، أنا مدرس أعمل آه، بوزارة التربية والتعليم آه، في آخر سنة في الثانوية نجحت مدرسة بعض المواد
نجحت إيه؟
وكذلك في آخر سنة آه في الكلية أعرف مع حضرتك
يا ريت نوطي صوت التلفزيون ونتكلم من التليفون ماشي فحكم وطيته اخر سنه بتقول ايه بقى اخر سنه ايه فضلتك ارجو من فضلتك حكم ال- ال- العمل بالشهاده دي حكم العمل بالشهاده و آه، يعني ح- والمال اللي هو بحث عليه ب- ب- انت بتقول اخر سنه ايه اللي حصل اخر سنه ايه اللي حصل مش فاهم اخر سنه نجحت في الغش ايضا زي اخر اخر سنه في الثانويه الأزل- اخر سنه في الثانويه واخر سنه في الكليه نجحت بالغش في بعض المواد طيب حاضر فمن فضيلتك يعني يعني ارجو ان حضرتك تسع صدر ليا لأن الفتره دي خطيره جدا ومهمه جدا في حياتي وانا دلوقتي شاعر بضيق شديد فبقول يعني هذا الضيق سببه مثلا ان انا نجحت الغش وخايف ان يكون المال ده فيه حرمه خلاص ماشي حاضر اتصال اخر ماشي واضح السؤال ال- الحكم ده وال...
السؤال واضح حاضر اجاوب حضرتك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام كده اتفضلي سؤالك آه، شيخ طلع ان شاء الله
آه، لو سمحت انا عايزه اسال آه، ان الواحد يعترف بالمصحف ان هو مش هيعمل الحاجه دي فهو عايز يعملها ماشي ايوه فايه تفسير المصحف طب حاضر
طب يعني آه، سؤال اكتر لو سمحت حضرتك ايوه
يعني آه، في اخويا حلف بالمصحف ان هو مش ما خلاص ما هو هيتجوز السؤال السؤال واضح واحد حلب بالمصحف هيعمل حاجه او مش ومش هيعمل هيعملها الحاجه دي ومش هيعمل الحاجه دي غير لما يقول ايه ل- لمراته ان هو هيتجوز فعايزه اعرف يعني طيب انا فهمت غير انا المصحف فهمت انا فهمت والحلفان اللي هو حلفه واهله خلي حلفوه يعني طب خلاص انا انا هجاوب حضرتك معنا اتصال اخر السلام عليكم اخت أم محمد ايوه السلام اتفضلي عليكم وعليكم السلام كده ازيك يا شيخ الحمد لله كل سنه وانتم طيبين ربنا يتقبل والله منا احنا بنشكركم على البرامج الجميله الحلوه ربنا الطيبه دي.
يبارك يا رب وبس جايين نقول لكم كل سنه وانتم طيبين جزاكم الله خير ويا ريت تكتروا من البرامج دي طيبه وجميله الله وحلوه المستعان الله المستعان ربنا يجعل مفاتيح الخير جميعا شكرا يا شيخ عفوا الله حضرتك بارك الله في سلام.
حضرتك بارك الله. طيب السؤال الأول الأخت اللي بتقول إنها عندها حالة نزيف مستمرة إذا كان هناك تميز لأيام الدورة وهي قالت إنها بتميزها وعرفاها فهي تمتنع في أثناء الدورة عن الصلاة والصيام ومعاشرة الزوج وبعد ذلك إذا جاء دم آخر خلاف دم الحيض فهذا يسمى استحاضة والاستحاضة آه، تصلي معها وتصوم وتعاشر آه، ب- يعني كل الممنوع منه الحائض لها أن تباشره ففقط تمتنع في أيام الدورة الشهرية اللي بنضيفه فقط أنه لما تيجي تصلي تتوضى لكل صلاة تتوضى لكل صلاة فريضة لكل صلاة فريضة ومع الفريضة ما شاءت من النوافل وتحاول أن تضيق الوقت ما بين الوضوء وما بين الصلاة بحيث أنها تتوضى الأذان دخل تتوضى وتصلي على طول حتى يقل أو تقل فرص نزول الدم اللي بتتكلم عنه وتحافظ على الصلاة دون آه، آه، دون أن ينزل منها هذا النزيف لكن لو نزل النبي قال لإحدى الصحابيات قال صلي وإن قطر الدم على الحصير صلي وإن قطر الدم على الحصير فالنزيف لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا شيء من هذا القبيل آه، آه، بتقول إنها آه، آه، يعني تصوم الأول اللي عليها ولا تصوم الأيام الستة الأولى من شوال اللي هم النافلة احنا عندنا الحديث يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال يبقى عند رمضان أولا ثم أتبعه ستة من شوال فأنت تبدأي بالفرض وبعد كده تأتي بالإيه تأتي بالسنن مسألة انك انت تصومي كل يوم هو الحرمة فقط في هذا اليوم اللي هو النهاردة وما عدا هذا كل الشهر مباح انك انت تصومي سبت حد جمعة المكروه أن تفردي الجمعة وحدها أو أن تفردي السبت وحده أو الأحد وحده لكن ما عدا هذا طالما جبت يوم قبل الجمعة أو يوم قبل السبت أو يوم بعد الحد مفيش ما يمنع ويجوز الصيام حينئذ إن شاء الله الأخت اللي بتقول إنها أخذت فلوس من بيت جوزها ويعني كانت كان يعني برروا لها الكلام ده وفي النهاية وقعوها ان هي اللي سرقت الفلوس وخدوها هم آه انت اعتذرت لزوجك عما حدث فان قبل الاعتذار فهذا كافي في غفران الذنب لأن صاحب الحق في هذا المال إنما هو زوجك صاحب الحق هو الزوج وبالتالي إذا سامح وقبل العذر فانتهت المسألة لكن يبقى إن هم اللي خدوا الفلوس دول لا يجوز شرعا لا يجوز أن آخذ ما ليس لي حق فيه وربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا فهذا أكل لأموال الناس بالباطل أنتوا خدتوا فلوس وعارفينها مش بتاعتكم لابد أن تصل إلى أصحابها لكن أن أستحلها وأن آخذها وأتهم الآخرين بسرقتها فهذا ذنب عظيم عند الله سبحانه وتعالى أسأل الله تعالى أن يهديهم ومسألة ردها أو عدم ردها دي بقى يعني عايزين اللي يذكرهم بالله سبحانه وتعالى طب معنا اتصال السلام عليكم
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل كل عام وانتم بخير آه، سيدنا الشيخ تقبل الله منا منكم آه، ان شاء الله ايامنا وايامكم دائما اعياد مع حضرتك الشيخ عبد الرحمن تفضل
آه، سيدنا الشيخ انا في زماناتي آه، كنت تبع اولادي كان نفسي انيق قس امريكي جواد يهدد بحرق القران الظاهر انه انجن مش لو نفسي كسرت عينه وريحت يعني العالم.
بالراحة بالراحة شوية واللغة هذه طبعا أنا بعرف ولا- الامريكي آه، ليري جونز فبتمنى انا انه حدا يحط له حد آه، يعني واحد يقدحه صاروخ آه، عيار آه، حب بلكي جاب له الدواء باسلوب رومانسي مع ها؟
كل احترامي لكم أنا مش فاهم اللغة اللغة أنا مش فاهمين منها حاجة يا أخي مليون واحد زيه بيقدر لل- للأسف يعني ممكن تعود الاتصال ده لأن اللغة اللغة غير مفهومة اكتب الرسالة اكتب ما تريد كتابة وابعث بها إلى القناة وهي تجيب مكتوبة لكن اللغة اللهجة يعني غير واضحة للأسف معذرة يعني نتلقى بنتلقى اتصالات من كل العالم فالقا الق- ال- ال- ال- القاسم المشترك بيننا نحن هي اللغة العربية الفصحى فإذا تكلمت بلهجة مصرية لن يفهمني أحد وإذا تكلمت بلهجة ع- عمانية بلهجة مغربية تضيع المسألة فلنحافظ عندما نتصل على الاتصال بالفصحى حتى نفهم جميعا مع اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا أخي
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نوط صوت التلفزيون بعد إذنك مثلا معلش حضرتك انا كنت سامع من شويه ونسيت اضيف جزئيه بس في اللي هو اشرف في القاهره أيوة.
اللي هو المدرس اللي يعني نجح بالغش في بعض المواد في السنه الثانويه اخر سنه في الثانويه واخر سنه في الكليه الجزئيه اللي حضرتك ان المدرس ده معين لو انا يعني انا معين آه، تبع نسبه 5%
معين تبع إيه؟
نسبه ال 5% المعوقين يعني أيوة أيوة, أيوة.
معاقين ماشي
فيعني معلش هي دي مش أرجو هتضيف- حضرتك- مش هتضيف آه، جديد يعني تفصيل الحكم في هذه الفتوى يعني طيب حاضر الموضوع خطير جدا بالنسبه لي يعني.
نسأل الله الهداية وانا مع حضرتك يعني ف...
أه وصل يعني الصوت.
ارجو الاخ ي- يسمح لي يعني بال... على الهوا يعني.
وصل الصوت. آه، إن شاء الله نجاوب حضرتك معنا اتصال آخر الأخ محمد السلام عليكم
أنا ولا مين محمد أنا تفضل يا أخي سؤالك
كل سنة طيبين يا فضيلة الشيخ ربنا يتقبل منا ومنكم جميعا والله احنا احنا واخدين 10 قراريط في البلد رهنية من واحد واخد عليهم 12000
ها. أيوة.
واخدين واخدين حتة أرض واخد واحد واخد عليها 12000 أيوة أيوة السؤال على إيه يعني ال- دي ربا ولا هي في ال- نهاية الوقت ما توفر, توفر عندي الفلوس يجيبنا الفلوس بتاعتني وياخد الأرض بتاعته من غير أي فايدة
طيب ماشي ماشي مع مخت يعني رهن رهن في مقابل رهن في مقابل أن يسدد الدين الذي عليه وهو هو احنا واخدين منه حتة أرض يعني ال- العشر قراريط دول إجارتهم مثلا في السنة 1000 ونص آه احنا ال- ال- الارض دي زارعين فيها مقابل 12000 هو في نهايه المده نقعد سنه نقعد اثنين احنا الح- حاليا لنا بتاع ثلاث سنين أيوة
بعد آه، ما توفر عنده الفلوس يجيب لنا الفلوس الت- اللي عنده من وياخذ الذي الأرض من بتاعته.
الذي دي ربا- ينتفع ربا ولا لا؟
من الذي ينتفع بزراعتها احنا اه طيب طب طيب.
و- وانا قلت للجماعه الناس ان هذه ربا وبعدين آه، قالوا في الاخر نبغى نطلع نص الاجاره، هل نطلع نص الاجاره ولا نطلع اجاره كامله زي ما ماشي بين الناس؟
طيب خلاص انا انا اجاوب على حضرتك يعني ماشي يا اخوي، السلام عليكم.
وعليكم السلام اتفضل اخي اتفضل سؤالك حسن الو ايوه اتفضل سؤالك السلام عليكم عليكم السلام وبركاته
انا عاوز اشوف يا عم الشيخ ال 1000 جنيه زكاه كام بالظبط؟ ال 1000 جنيه زكاه كام؟
1000 جنيه مصري اه زكاه كام؟
مفيش زكاة على ال 1000 جنيه
اه
طيب انا انا انا اجاوب حضرتك لا يعني مثلا انا انا مع معايا معايا 10000 جنيه عاوز اعرف ال 1000 جنيه زكاه كام يعني؟
ال 1000 جنيه باختصار فيها 25 جنيه ال 1000 جنيه فيها كام 25 جنيه آه.
بس كده ما- خمسة
25 ماشي يا عم ماشي 25 جنيه ماشي
ايوه طيب الاخ اللي كان بيسال سؤال عن انه نجح بالغش في بعض السنوات في الثانويه وفي اخر سنه بالغش في بعض ما طبعا الغش جريمه والغش امر يخ يعني لا يتفق مع ما تدعون اليه تعليم الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا ومن غش فليس مني ومن غش أمتي فليس مني فهو سلوك مرفوض إسلاميا ولو تخيلنا أن ال- الغش ساد في المجتمع فوجدنا أنه يتبوأ الطب من لم يؤهل هيموت الناس وجدنا المهندس الذي يؤهل على غير دراية ومعرفة هيبني عماراته تقع لو تخيلنا وهكذا لو كل واحد نجح في مجاله بالغش لأدى ذلك إلى إيقاع الفساد والاضطراب في المجتمع ولأدى ذلك إلى تقديم من يستحق التأخير وتأخير من يستحق التقديم والغش على أي حال مرفوض من غشنا فليس منا هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكن نفترض أن واحدا وقع في هذا الخطأ فيما سبق هل يمكن أن تكون له توبة ويندم على ما حدث ويعزم على ألا يعود إلى ذلك آه ممكن أي ذنب ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وبالتالي لو أن هذا الشخص صاحب السؤال أو نظائره ممن وقعوا في مثل هذا الخطأ أرادوا أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ويعلنوا الندم عما حدث ويسألوا الله تبارك وتعالى المغفرة والرحمة فإن هذا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيقبله اعتراف الإنسان بالذنب وندمه على ما حدث وعزمه على ألا يعود إلى ذلك مستقبلا وبخاصة إن هو مدرس ما يساعدش بقى غيره على الغش يعني ما يجيش بعد كده بقى كمان يتمادى في هذا انه ينجح الطالب اللي غير مستحق أو يساعد الطالب اللي هو فاشل إنه يأخذ درجات هو لا يستحقها فيعني أسأل الله تعالى أن ربنا يعيننا على التوبة النصوح والتوبة تجب ما قبلها طيب حلف بالمصحف على حاجة إنه ما يعملهاش وعايز يعملها ما هو الحل حلف إنه ما يروحش المشوار الفلاني ما يدخلش البيت الفلاني ما يكلمش الشخص الفلاني ورأى الخير في غير ذلك رأى الخير في غير ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير نقول تاني من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها شاف ان اللي هو حلف ان ما يعملوش الاحسن ان يعمله والاقرب الى الله ان يعمله ها يبقى يقوم يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير وقال عليه الصلاة والسلام في, مع- في نفس المعنى لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير يعني واحد حلف إن ما هيكلم أهل بيته أو ما هيكلم إخواته مثلا يعني وحلف وعايز يتمادى في هذا اليمين ده ياخد إثم أكثر مما لو كفر عن يمينه وفعل الذي هو خير هذه تعاليم الإسلام وأسأل الله الهداية بعد الصلاة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أختي
عليكم
اتفضلي سؤالك ووطي صوت التلفزيون
ازيك يا دكتور طلعت الله يبارك لك كل سنة وانت طيب الله يحفظك ويكرمك عاد الله عليكم وعلى أمة محمد بالخير والسلامة يا رب جميعا يا رب لو سمحت أنا عايزة أسألك ثلاث سؤالات ايوه
أنا بصوم والدي ووالدتي متوفيين ايوه وبصوم آه، الست ايام البيض ليا وبعديهم بصوم لماما بوظبهم على روح امي
ايوه
ست ايام بتوعها وبصلي ليها ركعتين كل فرض اصلي لها ركعتين وبوظبهم على روحها ايوه ده اول سؤال
ايوه نعم ده اول سؤال تاني سؤال انا ع- يعني انا معوقه
ايوه نعم واخد بال حضرتك ايوه
بنت اختي كانت في ضيقه وقفت جنبها لدرجه انا استلفت من الناس وبعت عفش بيتي عشانها ومش راضيه تديني حقي بقالي خمس سنين ايوه فانا دلوقتي رفعت عليها الوصف اللي انا واخداه عليها هل في اسم عليا
لا حاضر ماشي حاضر
وجزاك
مع اتصال السلام عليكم الو ايوه ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
آه كنت عايزه اسال حضرتك بس انا آه كان جوزي حلف عليا وقال لي تحرمي عليا اليوم الدين ان انتي ما تكلميش آه آه ابن اخته هو ماشي ايوه فالمهم ان هو حلف الحلفان ده وانا رديت عليه على ابن اخته ده ونسيت وت- بس تذكرت بعد ما ما قفلت مع ابن اخته ده ان انا ان هو كان حالف عليا الحلفان ده وقال لي تحرمي عليا اليوم الدين لو كلمتيه طيب ماشي ماشي حاضر آه، مع اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام- السلام عليكم طيب الاخ اللي بيقول ان هو اخذ رهنيه اخذ رهنا عشرة قراريط وفي مقابل مبلغ أسلفه لصاحب الأرض وهو بالتالي ينتفع بزراعة هذه الأرض دون أن يعطي إيجارا أو يعطي نصف أجرة فقط لصاحب الأرض ال ال ال الرهن الأصل فيه أن يحافظ لك على حقك أن يحافظ لك على حقك دون أن يعود عليك نفع من ورائه فأنت النهاردة راهن الأرض دي إيه اللي, اللي, اللي أنت محتاجه محتاج حجة الأرض محتاج سند الملكية يبقى في حوزتك معاك بحيث أن صاحب الأرض لا يستطيع التصرف فيها إلا إذا سدد ما عليه من آه، آه، مال في ذمته لكن الانتفاع يبقى لصاحب الأرض مش للدين اللي عليه وبالتالي إذا أنت انتفعت بهذه الأرض فادفع فيها ما ينبغي أن يدفع من إيجار واحتفظ كما قلنا بسند الملكية الذي هو ضمان لحقك لأنك أنت أقرضته قرضا ولا ينبغي أن يكون القرض جرا لنفع يعود عليك بزراعة الأرض أو ما إلى ذلك والله أعلم ال- الأخ اللي بيقول إيه، الألف جنيه زكاتها كام احنا قلنا آه، أولا زكاة المال آه، بتقدر بما يساوي 85 جرام من الذهب فإذا بلغت هذا النصاب وحال عليها الحول تزكى بمقدار 2.5% 2.5 ربع العشر يعني المية ربعها أو عشرها مية ربع العشر 2.5% فال 2.5% بالنسبة لل 1000 جنيه كام؟ 25 جنيه 25 جنيه وبالتالي ال 100000 جنيه 2000 ونص والمليون جنيه 25000 جنيه وهكذا فنسبة ضعيفة وقليلة جدا يعني تخيل لو معاك 100 جنيه هتطلع 2 جنيه ونص كلام لا لا لا يذكر لذلك احنا بنناشد الأغنياء انه لا يجعل كل محوره واهتمامه في جانب المال هو فقط الزكاه إن في المال حقا سوى الزكاة النهاردة في مسلمين ها رغم إن الناس بتطلع زكاة في جوعة وفي عراء وفي ناس مش لاقي سكن وفي شباب مش لاقيين جواز وما إلى ذلك وهذه تسمى فروض الكفايات يعني أنت كأنتم كأغنياء ربنا سبحانه وتعالى يطلب أن تكفوا حاجة المسلمين بحيث لا يكون فيهم لا جائع ولا عاري ولا ضائع ولا كذا ولا كذا وبالتالي المسألة لا تقتصر على إخراج زكاة المال وإنما هناك ما هو أكثر من هذا بتقول إنها بتصوم ست أيام لنفسها وتصوم ست أيام كمان لأمها ما يعني لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث اللي هنقول عليهم دول هم دول اللي تعمليهم صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وكلمة ولد تطلق على الذكر وعلى الأنثى فاللي انت تقدر تعمليه انك انت تدعي لها لكن تصلي عنها انك انت تصومي عنها لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ادعي لها صلي وادعي اقرأي قرآن وادعي ويمكنك إذا كان في وسعك أن تخرجي أموالا كصدقات على روح الوالد أو روح الوالدة لكن موضوع أن أنا أصلي عنها أو أصوم ليها ما ثبتش هذا طيب بنت أختها اللي كانت في ضيق واستلفت لها وجابت لها فلوس وبتاع وكلام زي كده وبعد كده تريد أن تأكل حقها لا تريد أن تعطيها المال الذي أخذته لو كانت هذه بنت الأخت دي لو كانت في عسرة لو كانت في ضيق ربنا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أدي لها فرصة إلى أن يحين وقت الميسرة تقوم تسدد وأن تصدقوا خير لكم لو هي فعلا معسرة وأنا تصدقت عليها وتنازلت عن الدين ده شيء عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى والحديث يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله لكن بقى نفترض جات لها فلوس والأمور تيسرت معها وهي تتنصل وتماطل في سداد ما عليها من دين ولا تريد أن تؤدي ما عليها من حق في هذا الوقت من حقي إن أنا أطالب بحقي أنت فكيت كربتك وفكيت زنقتك في وقت من الأوقات ولجأت إليّ وأنا ساعدتك وساعدت وجبت لك فلوس من الآخرين لكن أما وقد يسر الله لك فينبغي أن تسددي ما عليك وإذا أبت ومعاك سند ورفعت على قضية تطالبين بحقك فليس هذا ليس هذا يعني فيه أي إثم ولا أي خطأ بالعكس هذا هو المطلوب غريبة يا عم تسمع كلام هذا هو المطلوب ربنا قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون لو واحد استغل طيبتي وحسن خلقي بطريقة انه بدأ يستغلني وبدأ يتعامل معايا على ان انا راجل عبيط ولا راجل يعني متساهل ومن ثم يريد ان يأخذ حقي لا انا اطالب بحقي وساعة ان يأتيني انا ممكن اتنازل عنه بس اتنازل عن مقدرة لا عن ضعف وبالتالي لا ذنب عليك ولا شيء في هذا ان شاء الله معنا اتصال السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه آه جزاكم الله عنا خير كل سنه وانتم طيبين يا سياده الشيخ جميعا آه من فضلك عندي سؤال ايوه الو ايوه معاك اتفضل آه عن... عندي سؤال من فضلك انا انا ورثت فلوس آه والدي الله يرحمه آه كانوا في بنك ايوه بنك طبعا عادي يعني آه سحبت جزء منهم شغلته في شركه استثمار عقاري بتزيد نسبة في الأرباح برضه نسبة, نسبة, نسبة غير محددة عايز أعرف ده حلال ولا حرام
اللي هو الاستثمار في الشركة يعني؟
اه استثمار عقاري يعني يشتروا شقق ويبيعوها يشتروا أراضي ويبيعوها ويشغلوا فلوسي يعني طب حاضر فأنا عايز أعرف ده حلال ولا حرام وبقية الفلوس ما عنديش حد يشغلها لي يعني ما عنديش لا زوج ولا أخ ولا عم ولا أي حاجة أسيبها ولا خايفة إنها تضيع مش حاضر.
عارفة أتصرف إزاي أجاوب حضرتك شكرا جزاكم الله خير بارك الله فيك معنا اتصال السلام عليكم اخ سعيد السلام عليكم السلام عليكم طيب ال- الأخت اللي بتقول إن جوزها حلف عليها لو كلمت فلان تحرمي عليا إلى يوم الدين كلمة تحرمي عليا تحرمي عليا آه، إذا كان القصد بها طلاق فهي طلاق وإن كان القصد بها ظهار فهو ظهار وإن لم يكن مقصودا بها لا هذا ولا ذاك وإنما كأنه حلف أكثر منه حلف أكثر منه طلاق يعني هو يريد أن يحملها بهذا الكلام على يحملها بهذا الكلام على أن تستجيب وتنفذ ما يهدد به ويتوعد في مثل هذه الحالة بيفتى بأنه يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين وإن لم يستطع صوم ثلاثة أيام ويتحلل من هذا الأمر بس ورثت مالا عن والدها من بنك وبعدين آه، أخذت جزءا من هذا المال وبتستثمره في شركة استثمار عقاري شركة استثمار عقاري مهمتها إيه؟ إنها تشتري شقق رخيص وتبيع غالي تشتري أراضي وتبيع غالي لا بأس بهذا إذا كان هناك تجارة تجارة في العقارات وهذه الشركة تستثمرها في استثمار حلال في استثمار حلال ليس استثمارا ربويا وإنما أتاجر والتجارة عرضة أنها تزيد وعرضة أنها تنقص والسوق يزيد وينقص كل الكلام ده لا ضير فيه ولا بأس به إن شاء الله تعالى وأما بقية المبلغ الذي تسألين عنه فيعني أضعف الإيمان إن احنا نحطه في بنك إسلامي أضعف الإيمان نشيلها من البنك الربا واللي هتلاقي هبطة الربا ودي وهناك بنوك تقول إنها إسلامية نتعامل معها ونكل الأمر الله سبحانه وتعالى في هذا نعم هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها لا يجوز هذا لا يجوز هذا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان المفروض أن بر المرأة لأهلها أمر مطلوب مطلوب شرعا كل ما هنالك أنه يبقى في نظام في ترتيب في جدول كل شهر كل شهرين كل أسبوع كل يوم ما يتفق عليه بما لا يعود بالضرر لا على الزوج ولا على البيت ولا يكون فيه زيادة عن الحد فإن كل شيء زاد عن حد انقلب إلى ضده ده المفروض اللي يكون آه، في هذا الموضوع ويعني لا يستغل أي شخص خلافاته مع أقارب زوجته إن يجبرها جبرا على أنها تقطع علاقتهم بيها هذا لا يجوز شرعا هذا لا يجوز شرعا والله أعلم نعم معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة اتفضل يا أخي آه، لو سمحت حضرتك شوفني بسأل آه، عن الدعوة للإسلام أنا شغال مع أجانب أيوة فأفضل الطرق دعوتهم للإسلام أو إيه ال- المكان اللي إحنا ممكن نتعلم منه إزاي نكون الدعوة صحيحة للإسلام حاضر نعم مع اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي يا أخت سؤالك
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه قناة الرحمة إن شاء الله الشيخ إن شاء الله كل سنة وحضرتك طيب أهلا بيك وسهلا
آه عندي سؤال لو سمحت اتفضلي يا سؤالك آه بالنسبة ل... احنا عندنا مزرعة سمك وعايزين نطلع الزكاة عليها فمش عارفين نطلع عن أي مبلغ بالظبط احنا اشتريناهم مبلغ يعني كبير وبنصرف عليها بقالنا كذا سنة يعني بقالنا يجي ثلاث سنين بنصرف عليها وما جالناش منها حاجة خالص فمش عارفين نطلع الزكاة بالظبط كام على ايه على اللي فيها السمك اللي فيها ولا على اللي بيخرج منها ولا المكسب ولا على سعرها على ايه مش مش عارفين نطلع الزكاة بالظبط على ايه هل يمكن تقدير هل يمكن تقدير ما بها مزرعة سمك دي يمكن أيوة. تقديره ماديا انه يساوي كام ولا ما يمكنش طيب عامة ان شاء الله مع الاتصال السلام عليكم
السلام عليكم اتفضل يا اخي الكريم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ممكن أتكلم اتفضل معاك ممكن أسأل سؤال ان شاء الله
والله أنا كان جدي كتب لي قطعة أرض ايوه
فطبعا آه، ليا ورثة إخواتي بس هو كتبها لي بيع وشراء
طيب تمام مم.
معايا حضرتك هو جدك انت آه، في في اولاد ليه ولا ملوش اولاد
هو ورث اولاده التانيين فانا ولد انا ابن ولد من اولاده آه.
فهو ادى قطعه الارض دي ليا انا ما رضيتش يدي باقي اخواتي هو بس بيبقى بيبقى معلش انت والدك عايش لا والدي متوفي اه وفي عمام ليك موجودين اعمامي خدوا من راسهم وزياده اه وزياده اه بس هو ايه كان بيفضلني لان كنت بخدمه وكلام من ده.
طيب حاضر حاضر فطبعا هل لو انا خدت قطعه الارض دي لوحدي بتاع حرمانيه او اوزعها على اخواتي ومعايا يعني عادي يعني ولا ايه؟
حاضر ماشي
خلاص؟
حاضر سؤال حاضر شكرا السلام عليكم
معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل سؤالك يا اخي آه، حضرتك بالنسبه ابننا كان آه، متزوج وكتب جايبه فطلبوا طلبات احنا جبنا حاجات اعلى منها فدلوقتي هم طالبين الطلاق آه، ممكن اجيب له من الحاجات اللي هم كانوا طالبينها في الاول ولا سلموا من الحاجات اللي انا عملتها؟
ده هم ما استلموهاش اصلا لا ما استلموهاش اصلا مم. طيب حاضر
فممكن حضرتك تفيدنا بس حاضر حاضر شكرا بارك الله فيك. طيب آه الاخ اللي بيسال طيب معنا اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل سؤالك
آه، لو سمحت كنت بسال عن الدعوه للاسلام ايوه لان انا شغال في مجال الدعوه في شغال في شركه مع اجانب ما انت سالت سؤال فخلال ولسه ما جاوبناهوش ال- العمل معاهم لو سمحت ايوه انت مش سالت قبل كده السؤال ده اه بس انا ما سمعت لو ما سمعتش ما احنا لسه لسه احنا هناتي عليه ان شاء الله انتظر الاجابه على انتظر الاجابه من خلال الشاشات هو انا كنت هجاوب السؤال اللي الاخ بيسال عليه دلوقتي بيقول الدعوه الى الاسلام وهو يعمل وسط اجانب ما هي افضل الطرق التي يمكن ان يستثمرها في دعوه هؤلاء الناس الى الاسلام رقم واحد القدوة الحسنة رقم واحد القدوة الحسنة والأسوة الطيبة التي تبدو في سلوكك في أخلاقك في أقوالك في أفعالك في مواعيدك أنت لا تمثل نفسك وإنما تمثل الإسلام الذي تنتسب إليه فإذا رأى الناس من خلال سلوكياتك ما يمدح وما يكون آه، يعني دليل خير هيسألوك يقول لك قول له ده دي تعاليم الإسلام هذه مبادئ الإسلام وربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين يعني إيه فاكتبنا مع الشاهدين قالوا اكتبنا مع الذين يشهدون لهذا الدين بأنه حق لما الناس تشوف سلوكياتنا وتعرف أخلاقياتنا تقول ما شاء الله الدين ده دين عظيم بدليل أهله والملتزمون به فاكتبنا مع الشاهدين فنحن إذا التزمنا بالإسلام و آه، آه، يعني كانت الأخلاق رائدنا في التعامل مع الآخرين أحب الناس الإسلام بحبهم لنا فهذه أول وسيلة ننبه عليها أيضا الثقافة الدينية الواسعة بحيث أنك أنت ربما تتعرض لأسئلة ربما ترى بعضا من الأخطاء فتشير إلى آه، يعني آه، آه، جوانب آه، الإيجابية أو السلبية فيها لازم يكون معاك دليل يكون معاك معرفة وهذا يستلزم أنه آه، تلتحق مثلا بمعهد إعداد دعاة بمكان يتلقى فيه الطلاب العلم يحفظون فيه القرآن في الأوقات طبعا اللي تكون متاحة ليك وتثقف نفسك ثقافة ومعرفة جيدة بالإسلام وقضاياه العامة المهمة اللي الناس دي هتسأل عنها ومن غير ما يسألوا أنا لو دخلت بيهم في مسجد في أثر من الآثار ووجدت فرصة إن أنا أنطلق لأتكلم معهم عن الإسلام فهذا يعني مكسب عظيم جدا وباب من أبواب الخير يمكن ربنا سبحانه وتعالى يجري على يد واحد من هؤلاء خيرا يفوق ما نقوم به نحن آه، من جهد في الدعوة مع غير آه، آه، هؤلاء فهؤلاء أحوج إلى الإسلام وأحوج إلى الدين ومجيئهم إلى بلادنا ليشموا هواء نقيا أو ليتسوقوا أو ما إلى ذلك هم أحوج ما يكونون إلى الدين أحوج ما يكونون إلى غذاء الروح فهم عندهم خواء وإذا وجدوا من يلبي لهم هذه الحاجة أسرعوا إلى الإيمان والإسلام دون شك فأسأل الله تعالى أن ربنا يجعلك يعني دليل خير في هذا الجانب يعني السؤال اللي كانت بتسأل عليه أخت بتاع مزرعة السمك وكيفية تزكيتها إن شاء الله احنا على موعد بكرة في نفس الموعد على الفتاوى يعني هناخد فرصة بس نشوف موضوع المزارع مزارع السمك ومزارع الوز والبط والحاجات دي كيف تزكى كيف تزكى وإن شاء الله غدا في مثل هذا الموعد الخامسة والربع إن شاء الله نبدأ بالسؤال ده بإذن الله تعالى أول ما أبدأ الإجابات نكون بس طلعنا على بعض المراجع التي تتناول تفاصيل الزكاة في مثل هذه الأشياء المستحدثة لأن ده تعتبر حاجات ما كانتش موجودة زمان مسألة إن أنا أعمل مزرعة مزرعة سمكية مزرعة دواجن فإن شاء الله نعد بالإجابة غدا إن شاء الله طيب معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته وات صوت الجنب بعد تقبل إذنك منا ومنكم يا فضيلة الشيخ الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب انوات صوت التلفزيون آه، لو سمحت أنا عايزة آه، أقول لفضيلة الشيخ محمد حسان كل عام وأنت بخير وتقبل الله منا ومنك وجزاك الله خير على برنامج كلمة وجزا وجزا الله خير الأستاذ محمود حسان على التعب اللي تعبوه لنا السنة دي وربنا يجازيهم خير عنا وعن المسلمين يا رب جزاكم الله يجعله في ميزان حسناتهم يا رب جزاكم الله خير عند أو حضرتك أنا أي...
عايزة منك يا فضيلة الدكتور تدعي الوالد ربنا يشفيه إن شاء الله امين يا رب وعايزة أسألك سؤال يا فضيلة الشيخ ايوه اتفضلي
هو ينفع ينفع ال- الست تصوم تنوي صيام ل- لأيام الدورة قبل رمضان اللي هيجي إن هي عارفة إن الدورة الدورة بتقعد خمس أيام ستة بتصومهم قبل ما رمضان يجي عشان يجي عليها رمضان تصوم الستة البيض يبقى مش عليها حاجة رمضان ينفع يا فضيلة الدكتور تاني تاني انا ما فهمتش وتقبل الله منا ومنك انا ما فهمتش السؤال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اه اه اه اه ايوه ايوه ايوه فهمت آه. ايوه فهمت مع اتصال اخر السلام عليكم موجود السلام عليكم اتصالك اتفضل سؤالك
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
آه شيخ انا حلفت على زوجتي بطلاق ثلاث ثلاث
ايه السؤال على ايه بقى قلت ايه
آه، حلفت بال- يعني ونهي- ماذا قلت ماذا قلت
ماذا قلت يعني تكلمت قالت لي آه، كنت راجل آه، طلقني فحلفت عليها بالطلاق قلت ايه ماذا قلت لها- قلت قلت لها انت طالق هو ده انت طالق ده مش حلف هو ده حلف ده اسمه طلاق ما تقولش اصل كلمة حلفت بالطلاق يعني علي الطلاق وكذا وبالله كذا انما انت طالق ملهاش حل ده طلاق صريح اه قلت لها انت طالق يا شيخ طيب السؤال دي اول مرة ولا تاني ولا تالت ولا ايه
آه، آه، يعني قلت لها ما تقولش إلا باذني ولو انت رحت من من غير اذني تكوني طالق ده الكلام ده قبل كده اه وراحت وراحت كان يمين معلق وراحت طيب في حاجة غير كده اه والثالث والثالث كان آه، يعني ضايقتني قدام آه، قدام راجل انا و- ونرفزتني، قلت لها انت طالق
طيب طيب طيب ماشي يا شيخ محمد اه يا سيدي ربنا يهدي الحال للجميع مع اتصال السلام عليكم السلام عليكم ايوه اتفضلي سؤالك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم وعليكم السلام سامعني ان شاء الله سامع الو فضيله الشيخ ان شاء الله طب لو سمحت انا كنت عايزه اسال بالنسبه لصلاه العيد ال- ال- لو الواحد فاتته صلاه العيد ممكن يصليها في اليوم ده في اي وقت من الاوقات ولا لا حاضر عايزه اعرف بس معلش حاضر حاضر آه ماشي شكرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. طيب الاخ اللي بيقول ان جده كتب له قطعه ارض مقابل ما كان يخدمه يعني الراجل عمل فيه معروف وادى له طبعا اتصال اخر طيب السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه سؤالك اتفضل ألو اتفضل عايز أوصل بالشيخ بعد إذنك يا عم ايوه معاك معاك شيخ اتفضل ألو ايوه
السلام عليكم عم الشيخ عليكم السلام وبركاته
لو سمحت أنا عندي سؤال ثلاث أسئلة بس آه، اتفضل
أنا ع... مراتي عندها السكر فترة يومين ممكن أصوم عنها اليومين دول
ماشي ايه كمان
والسؤال الثاني في ال- الربا بتاع الأرباح بتاع البريد البوست
ايه تاني
أنا اتخلصت منها يعني ما دخلتهاش ايوه وايه السؤال يعني خدتها خدتها ووزعتها
ماشي ايه السؤال الثاني والسؤال الثالث انا والدي متوفي له 8 اشهر دلوقتي
ايوه وبعدين فواحد من السعوديه زميلي يعني قال لي انا عملت له عمره هل يجوز؟
ايوه حاضر خلاص ان شاء الله آه نقول انه طيب يا ريت نتابع الاتصالات على طول آه طب مع اتصال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم ايوه سؤالك آه انا بستفسر بس عن ان والدي مسافر آه وانا عايزه اشتغل آه آه عشان هو مش بيصرف علينا ووالدي بت... والدتي بتصرف علينا فهل يجوز ان ان ان, إن, إن اشتغل العمل المرأة انا عارفه مش حرام بس ال... لو المكان فيه اختلاط وانا منتقده الحمد لله والمكان فيه اختلاط وانا حاولت ان انا ما- ما يبقاش فيه اختلاط هل ده ينفع ولا لا يعني ايه حاولت يعني يعني آه، آه، يعني يبقى الكلام في العمل فقط يبقى يعني مش هيبقى فيه آه، آه، آه، حاجات تانية مش هن- هنقعد مثلا مع بعض او كده لا هيبقى الكلام في حدود العمل فقط ايوه لكن في رجال ونساء نعم هل تستطيعين ان تجعلي النساء يتعاملن معا والرجال يتعاملن معا
امم ما هو ده معنى عدم الاختلاط كده ان مم.
يكون الرجال في مكان والنساء في مكان ودول ليهم شغل ودول ليهم شغل ما يدخلوش في بعض يعني امم ده هو ده معنى عدم الاختلاط
تمام ماشي.
ما يعني ما- ما ينفعش اشتغل في مكان فيه اختلاط كده ما ينفعش هنحاول ان شاء الله نجاوب طيب وحتى لو والدتي بتشتغل في مكان فيه اختلاط برضه ما ينفعش
هنجاوب حاضر نعم هنجاوب حاضر ماشي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. مع الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا كل اخي سنة وحضرتك طيب يا فضيلة ربنا الشيخ يتقبل منا ومنكم آه، لو تكرمت أنا في م- مشكلة عندي أنا كت- كتبت لأخويا أرض وخ- وخدت منه فلوس ايوه كتبت له عقد يعني بقطعة أرض وخدت إيه منه فلوس وقال لي وقت ما أجيب الفلوس آه، هديك العقد بتاع قطعة الأرض فجيت أديله فلوس حضرتك فقال لي لا ده أنا اشتريتها
هو السؤال نعم.
السؤال انت لما اديته الارض بعتها له ولا رهنتها له فقط لا رهنتها له يعتبر عشان يعني- يطمن يعني- لمبلغه إد- كتبت له العقد حضرتك كتبته له في صيغه ايه بقى بتقول فيها ايه هو عقد بيع احنا جبنا عقد بيع من المطبوع ده وكتبت طب ما مضيت ده عيب- انا ما ده بيع اهو طب ما انت كده عقد بيع يبقى بيع في ايجاب وفي قبول وفي ثمن مش لا، محدد مش محدد الثمن فيها لا ما فيش ثمن فيه ولا حاجه امال ده يعني أنا إيه؟
مضيت له عليه بايع وخلاص على كده كتبت 10 قريط ولا كتبنا سعر ولا اتكلمنا السعر وما اتكلمناش في بيع وهو قال لي وقت ما اجيب الفلوس اديها لي. بس الحقيقه الفلوس اتاخرت عليه اتاخرت عليه لظروفي يعني برضه هو شوف العقد شريعه المتعاقدين ما اذا تعاقدناش اذا كان العقد فيما بينكما على انه بيع وشراء هيبقى بيع وشراء اذا لا، كان مش- ساعه الاتفاق ان ده رهن مقابل المبلغ ولما العقد هو ده الفيصل مش هتقدر تتكلم الا بعقد غير ده- كده مش ده- هينفع ده رهان حضرتك يعني انا اديت له العقد مضيت له على العقد اطمئنان لل- لل- لحقه يعني عشان اطمنه ان هو حقه هياخده يعني يعني هو اخويا اخويا حضرتك بس ان ايه م- من ابويا يعني اخويا ايوه هو من ابوك ولا من امك مع اخوك في النهاية؟
اخويا ايوه حضرتك وبعدين آه احنا دلوقتي ما بنكلمش بعض والنهارده العيد وعيدت على اخواتي وهو فاضل فاضل هو مش عارف عيد عليه واضحي ب 10 قريط و- و- واسامح يبقى يبقى انا انا يعني ما سامحته في ال 10 قريط دول ما انت مش غلط قادر، يا اخي كبير- الكريم كتير عليا نعم يا اخي الكريم في خطا في خطا مشترك انت من البدايه كتبت عقدا ببيع هل المبلغ اللي اداهولك يساوي ثمن الارض في حينها لا يعني اقل
اقل ب- بكتير لانه اقل يا سيدنا لان حتى كمان ما كلمناش في سعرها ولا في ثمنها اه ده هو قال لي اكتب لي عادي ال 10 قريط اللي هو- آه، آه، اللي هم جنب ارضه يعني فكتبت له العادي بيه م م م م مش بيع حضرتك ما هو لو بيع ما كناش هك- هنتكلم وخلاص والموضوع انتهى انا بعت له وخلاص وخدت فلوس الارض غليت رخصت عادي انما حضرتك انا اديتها له ضمان والارض غليت المبلغ بقاله فتره بقاله كذا سنه
ايوه خلص ماشي فمش عارف حضرتك يعني أ- اسامح المبلغ كبير وانا في احتياجه ومش قادر اسامح وب- و- وخايف اكون قاطع الرحم و- و- و- واسال عن عن قطع الرحم يعني حاضر ماشي الله يبارك فيك يا سيدي بارك الله فيك مع الاتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخنا الحمد لله تقبل الله منا ومنكم آمين يا رب آمين يا رب آه عندي والله يعني سؤالين أيوة السؤال الأول أرجو توجيه نصيحة لإخواننا الذين بعد أن ينتهي رمضان حتى صلاة العيد والجمعة تركوها بالكلي هذا أمر يعني حاصل ووجدته
أيوة نعم السؤال الثاني ما حكم حلق اللحية حيث أني قرأت في تفسير للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أن حالق اللحية فاسق لا تجوز شهادته إلا بعد أن نتبين من صدقه ف- فما حكم حلق اللحية حاضر ونرجو توجيه نصيحة للإخوة الذين يحلقون لحاهم ويتركون آه، أسفل ال- الذقن وجزاكم الله خير حاضر ماشي طيب حاضر حاضر حاضر حاضر طيب معنا ال- ال- الأسئلة التي وصلتنا إن شاء الله نجاوب عليها فيما تبقى من وقت البرنامج لا إله إلا الله أنا الأخ اللي كتب آه، جده كتب له قطعة أرض نظير خدماته له كهبة له في الحياة هذه لا شيء فيها ومن حق الإنسان وهو حي أن يهب لمن يشاء من حق الإنسان أن يهب لمن يشاء وهذا ابن الأخ اللي بيتكلم عليه ده اللي هو اللي جده كتب له ده غير وارث غير وارث فيجوز له أن يكتب لأنه لا يقصد بهذه الكتابة ولا بهذه ال- ولا بهذا العقد لا يقصد ان هو يضر بالآخرين في شيء إنما من قبيل من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له فالأصل أن من صنع إليكم معروفا فكافئوه فالمكافأة ما فيش فيها حاجة ويجوز لك أن تستخدم هذه الأرض آه، كتبت قائمة ما بين عروس وعريس والقائمة كان فيها حاجات وهم جابوا أعلى مما طلب أعلى مما طلب والآن آه، آه، يريدون التطليق فهل يا ترى أرجع الحاجة اللي جت وأجيب اللي اتفق عليه بالظبط يعني ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم صحيح ان كان في خطبة وفي توافق وفي انسجام والامور ماشية فيعني اللي يجي في- على رأي المثل في الشيش بقشيش يعني الامثلة البلدي طالما انه انت جبت وجدت ويعني كان في نوع من ال ال ال ال ال الكرم الزائد انك جبت اكتر مما اكثر مما طلبوا فالعائد في هبته سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كالكلب يقيء في قي... كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فانت اعتبر ان دي هبه انت وهبتها وبالتالي الان في قايمه وهيتم التطليق يعني إيه، كفايه التطليق النبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا ان كسر المراه طلاقها طلاقها كسر لها فالخسارة كبيرة مش مش هينة وبالتالي أنا من وجهة نظري ابقي على ما هو عليه واعطيهم الحاجة اللي انت جدت بها زيادة عما طلبوه ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه آه سؤال آه سؤال عن قضاء أيام الدورة قبل رمضان أيام الدورة قبل ده, ده سؤال غريب شوية لأنه اللي, بي اللي بيقضي اسمه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وكانت المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة فأنت لما تيجي تصومي أيام قبل رمضان أنت لم تكلفي بها أصلا إنما عندما تقضينها تقضينها وجوبا تقضينها وجوبا فكوني أنا أقدم قبل رمضان بالصيام أيام الدورة ده كلام يعني غريب شوية وكلام نحن نتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع الله والعبادة لابد فيها من الدليل لابد فيها من التوقيف فما تصومي ما ما تصومينه قبل رمضان ممكن يبقى من الشهر رجب اللي هو الشهر الحرام والصيام فيه فضيلة في شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شعبان فهذه كلها نوافل لكن الفريضة تبقى لازمتني تبقى أصبحت في ذمتي وأنا عندما أقضيها أقضيها بهذه النية هذا ما, ما أعلمه والله أعلم الأخ اللي بيسأل أنه طلق امرأته لا أنت طالق مرتين ده طلاق صريح وطلاق تنجيزي يعني في ساعتها خلاص واقع الطلاق هي المشكلة كلها في الطلاق المعلق لو رحت المكان الفلاني تبقى طالق وإيه ولم تكن تقصد طلاق إنما تقصد الحمل على شيء معين إذا كان الأمر على هذا النحو يبقى هيبقى يمين يكفر عنه لكن المرة الأولانية اللي قلت لها أنت طالق والمرة دي كلاهما الطلاق فيها واقع الطلاق فيها واقع وليس فيه كفار صلاة العيد وقتها يبدأ من بعد طلوع الشمس الوقت من بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة ويمتد إلى ما قبل الظهر فإذا فاتت الإنسان صلاة العيد يمكن أن يقضيها الساعة 10 الساعة 11 الساعة 12 المهم قبل الإيه قبل صلاة الظهر أخ بيقول إن زوجته مريضة سكر وأفطرت يومين هل يمكنه أن يصوم عنها ما ينفعش لا يصلح أن يصوم زوج عن زوجته إنما الحل في مثل هذه الحالة واحدة صامت 28 يوم بقي يومين بعد رمضان تصومهم صامت 28 يوم وفطرت يومين اللي خلاها صامت 28 يوم هتعجز عن أن تصوم يومين في كام في 11 شهر يعني مش شرط انهم يكونوا من بكرة ممكن يستنى شوية الدنيا حر والجو بيبقى يعني صعب و... وبيشق على مرضى السكر خلاص استنى شوية الشتاء شهرين ثلاثة هتبص لا الدنيا بقت برد والشتاء يدخل ويصبح اليوم قصيرا لكن حكاية ان الزوج يصوم عن زوجته لا الفلوس اللي خدها من البوسطة والأرباح بتاعتها تخلص منها تخلص منها هو ده الصح ان أي فلوس تأتي من طريق ربوي لا يجوز لي أن أخذها وإنما ينبغي أن أتخلص منها حتى لا يصلح أن أنوي بها الصدقة لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا بيسأل سؤال وطبعا الأفضل من هذا إن أنا أبحث عن مجال يستثمر فيه هذا المال استثمارا حلالا استثمار حلال الاستثمار الحلال هو ده المطلوب ان انا ابحث عنه حتى لا اساهم في ان يأكل غير الربا اللي هم بياخدوا مني الفلوس ويحطوها في اماكن تانية وتزيد زيادة ربوية يستفيدون منها انا ما ساعدهمش على كده اصلا بيقول ان والده توفي من ثمانية اشهر وبعض الاخوة ابلغه انه قام بعمل عمرة له هل هذا جائز؟ نعم جائز هذا جائز إن شاء الله ولوالدك ثواب العمرة ولهذا الأخ الكريم فضل المعونة على هذا الأمر الأخت اللي بتسأل عن شغل المرأة في المجتمعات المختلطة ينبغي على المرأة إذا ما اضطرت إلى العمل أن تبحث عن مكان تحافظ فيه على حيائها وعلى أنوثتها وألا تنسى أنها امرأة لا تنسى أنها امرأة وعندنا قصة سورة القصص قصة المرأتين اللتين كانتا تسقيان الغنم لأن والدهما كان شيخا كبيرا وأبونا شيخ كبير فما فيش حد يقوم بالمهمة عنهما لكن كانوا بيعملوا إيه وجد من دونهم امرأتين تذودان تبعدان تبعدان الغنم عن الايه عن المكان تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء مفيش تزاحم مفيش اختلاط ما بين الرجال والنساء وإنما تبحث المرأة عن مكان تحافظ فيه على أنوثتها وعلى حيائها لأن المرأة إذا خرجت إلى المجتمعات المختلطة فإنها تعود كما يقال وعواطفها مستهلكة الله أعلم الأخ اللي بيقول أنه أخوه أسلفه مبلغا وحتى يضمن حقه كتب له عقدا بهذه الأرض ضمانا للفلوس التي له عليه والآن يطالب بأرضه ويعطي له فلوسه فأقول له لا أنا اشتريتها أنا اشتريتها طيب وأنا سألت سؤال هل الأموال التي أعطيت لك تناسب سعر الأرض في حينها قلت لا وما تكلمناش في سعر ولا بيع ولا شراء ولا شيء من هذا القبيل طبعا في خطأ وخطأ واضح أنه الأخ استغل العقد الذي معه وأخذ الأرض بما هو أقل من ثمنها الحقيقي فأنا شايف أنه طبعا ده تصرف غير شرعي لأن كنتم متفقين من البداية أن ده مش بيع أن ده ما هوش بيع وإنما هو مجرد ورقة بتحتفظ بحقك في هذه الأرض حتى يسدد لك مالك طيب نفترض أنه الآن حولها البيع حولها لبيع وإحنا عايزين نصلح ذات البين دخل حد بقى وسطيكوا يكلمه أن الأرض دي ساعة ما خدتها أنت بتقول دلوقتي أنا اشتريتها وهذا ليس حقيقيا نفترض أنك أنت اشتريتها ادفع فيها حقها الحقيقي إذا كنت دفعت 10000 جنيه تمنها في هذا الوقت كانت تساوي 20000 يبقى اديني 10 كمان ده أقل ما فيها إذا, إذا أريد حل لهذه القضية أما إذا أصر الأخ على موقفه وإن هو اللي أنا دفعته وهي دي الأرض بتاعتي فهذا أكل لأموال الناس بالباطل والله أعلم نصيحة بعد رمضان لمن يولي دبره للمساجد ولصلاة الجماعة ولأعمال الخير ولغير ذلك مما هو مطلوب في رمضان وفي غير رمضان ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن أينما فأينما تولوا فثم وجه الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت لا زمان ولا مكان يجعلك تعبد ربنا ثم تبتعد واحد يروح يعمل عمره ولا حج يوم ايه يتصل بالله وبعد ما يرجع خلاص واحد يجي رمضان يصلي وصوم واعتكاف وتراويح وصدقات وبعد رمضان كأن شيئا لم يكن هذا خطأ كبير وإن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها يعني انت عايز تعرف ربنا قبل منك رمضان ولا لا قبل منك الصيام ولا لا عبر عن هذا بانك تستمر على الطاعة لكن انقطاعك عنها دليل على ان ربنا ما قبلش ويقولون في هذا اذا رأيت الرجل مقيما على طاعة فاعلم ان لها عنده اخوات فاعلم ان لها عنده اخوات الطاعة بتسلم لطاعة لكن اللي بيعمل كده تقليدا وزي الناس ما بتعمل انا بعمل وجه رمضان بقيت كويس وبعد كده انقلب ما ينفعش يبقى انا ما بعبدش انا ما بعبدش رمضان انا بعبد ربنا ومن كان يعبد رمضان فان رمضان ياتي وينتهي لكن من يعبد الله فالله حي لا يموت ولذلك يقول الامام الحسن البصري في بعض كلماته كن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا كن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا يعني مش علشان رمضان جه أبقى كويس لا لا الكلام ده مش مش مش مظبوط يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل وهذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الذم لا على سبيل المدح ومن ثم فإن هذا التصرف تصرف خاطئ وتصرف غير رشيد وينبغي علينا أن نحافظ على صلتنا بربنا فإننا أحوج ما نكون إلى الله تعالى في كل وقت وحين وبيشبهوها بالإيه بالتاجر اللي بيفتح دكانه في الموسم وبيعرض البضاعة بشكل أجود وأوفر فإذا ما انتهى الموسم لا يغلق الدكان وإنما يظل مفتوحا كعهده فيما كان قبله أو قريبا منه هو ده اللي احنا محتاجينه ثم إنه الإنسان لا يدري متى يلقى الله سبحانه وتعالى فليلقى الإنسان ربه على طاعة لله وعلى التزام بأوامر الله أما إن أنا أجزأ وأخذ من الدين ما يعجبني وأعبد ربنا في حين وأتركه في حين هذا دليل والحمد لله والعزم بالله على عدم القبول حلق اللحية الفتوى بها عند جمهور العلماء أن حلق اللحية حرام لأن الف... هي فطرة فطرة عشر من الفطرة وقال وذكر منها إرخاء اللحية أو توفير اللحية وقال وفروا اللحى وأوفوا اللحى وأرخوا اللحى وفي كل حديث يقول خالفوا المشركين خالفوا اليهود خالفوا المجوس يبقى اذا الأمر تكرر في مسألة اللحية بأكثر من صيغة وبأكثر من طريقة وأيضا من ضمن ما كانت تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول والذي زين الرجال باللحى والنساء بالحيا فهي زينة زينة وفطرة ومخالفة للمشركين وفيها وفيها فيها إظهار لشعائر الإسلام وخيركم من تذكركم بالله رؤيته ويدلكم على الله منطقه فهذا أمر ينبغي أن يحافظ عليه وحلقها قال العلماء حرام حتة بقى أن بعض الناس يجي أسفل الزقن كده وإيه وياخد اللي يسموها دوجلاس دي والكلام ده هي ما سميت لحية بهذا الاسم إلا لأنها تمس اللحيين واللحيين الأجزاء العليا من الخد يمين وشمال أما هذه فتسمى ذقن فإطلاق الجزء الأسفل فقط لا يعد إطلاقا للحية لأن اللحى هي ما مست اللحيين الجوانب بتاع الصدغ دي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوفر لحيته والصحابة كذلك وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سؤال عن حكم اختلاط الرجال بالنساء في صلاة العيد تلاقي الصفوف سمك لبن تمر هندي على بعضها كده وتلاقي الرجال وسط النساء واحد يجي يجيب بناته ومراته يصلوا جنب بعض وده جنب ده وده جنب ده والرجالة وراهم والستات قدامهم عملية طبعا غير جائزة شرعا بهذا الشكل إنما ينبغي أن يكون هناك نظام وإذا انعدم النظام في الأماكن الكبيرة التي يكون فيها أعداد غفيرة فلنبحث عن أماكن أخرى فيها نظام حتى وإن قلت أعدادها لكن مش حبا في الجموع الكبيرة يؤدي ذلك إلى أن يختلط الحابل بالنابل والرجال بالنساء ويجي يقول لك مثلا ده ده طب في الحرم طب ومين اللي قال ان اللي بيحصل في الحرم ان ستات تقف وسط الرجاله في الصفوف وتصلي ان ده يعني مقبول المرأة امرأة والرجل رجل وينبغي أن يكون هناك احترام للخصوصية وأن يكون هناك امتناع عن الاختلاط والهرج والمرج الذي نجده في أماكن العبادة احنا عارفين أماكن العبادة الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها فكلما حدث تباعد ما بين هؤلاء وأولئك كلما كان ذلك أقرب إلى الله تبارك وتعالى بتقول إنها أخذت طب معنا اتصال مع السلامة السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أختي
آه بدي سؤال عن حضرتك يا سيدنا الشيخ اتفضلي حيرني كتير وانا بيني وبين ربنا رحمة كبيرة نعم. وكلام كتير وبحب اكلمه كل وقت وكل اوان نعم.
والحمد لله منزلتي عند رب العالمين انا عارفاها ب- بصلاة قيام الليل والتهجد والحاجات دي لان ربنا سبحانه وتعالى كرمني ان هو اكون كده الحمد لله رب العالمين انا جوزي توفى وساب من الفلوس كتير جدا والفلوس دي مع اخوه الاخ مرتاش بالشريعه الاسلاميه اللي هي بتاعت رب العالمين خلى بشريعته هو وقراره هو اللي يمشي انا الزوجه الثانيه جوزي بيتجوز واحده اللي هي سوريه الاولانيه وانا الثانيه هو اصلا جنسيتهم سوريين ظلمنا ومش مسامحاه عند رب العالمين وبكلمه ربنا واقول له مش مسامحاه اخد الفلوس بتاعتنا سنه لغايه اما شغلها لحسابهم والاخر خلونا نطلع على سوريا عشان ناخد الفلوس ادونا من الجمل ودنه حاجة بسيطة وقالوا لنا بعدين أنا هديكي آه، إن مفيش هكبش غير دولا إلا بعد سنة بعد ما شغلوا الفلوس قالوا لنا اتفضلوا تعالوا لسه في سر كده بيني وبينكم عايزين إيه نقوله لكم فرحنا هناك على سوريا قالوا يا جماعه انتوا طلع لكم ال 10 ملايين دولا من من جوزكم ال 10 ملايين سوري بس طلع عايزين نطلع الزكاه رد ابني قال له ليه شو يا عم وانا شغلتهم انا ان شاء الله اطلع زكاهم اما شغلهم وطلعهم بعد حول احنا عارفين الدين الحمد لله وشريعته قالوا طيب وزعل عرفنا ان هو شغلهم سنه وبعد ما مات من جوزي اخدنا الورث بتاعه بعد سنتين بعت سيارتي يا سيدي الشيخ هو وبعت السؤال السؤال على إيه حضرتك السؤال دلوقتي على السؤال إيه الفتوى هل هو استغفر الله العظيم يا رب باي حق ان هو يدينا القرش البسيط ده والقرش التاني وقف جنب الناس الاولانيين ان هو ضرتي وعيالها وعيالي رماهم
يعني هو أعطى أعطى الزوجة الأولى وأولادها حقوقهم كاملة كاملة وقف جنبهم
طيب طيب ماشي ماشي ماشي عايز سؤالك اللي بدل شوية احشائي لاني فعلا ولع الله الله المستعان
متشكرة ليك شاء وكل سنة وانتم طيبين ربنا يبارك لك.
ويا رب دايما الرحمة مليئة بالفرح ومليئة بالسعادة ويخلينا شيخنا وحبيبنا والقدوة الكبيرة الشيخ محمد حسان وأخوه الأستاذ محمود حسان ماشي يا ستي ماشي ربنا كل يبارك لك العاملين ربنا يبارك لك ويبارك عليك جزاكم الله عنا خيرا هو طبعا يا اخوانا ال- المواري المواريث ك- كشرع وكدين ربنا سبحانه وتعالى حدد الأنصبة تحديدا قاطعا قال سبحانه فريضة من الله وصية من الله تلك حدود الله ها فكل آية تتحدث عن المواريث تجد لها خواتيم أو بدايات تحذر من العبث أو اللعب بهذا الشرع يوصيكم الله في أولادكم وبعدين يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله وبعدين في الآيات التانية يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم فشرع ربنا فيما يتعلق بالمواريث يريح كل الناس وكل حاجة باينة وكل حاجة واضحة ده راجل مات وترك ميراثا وله أولاد وزوجات معروف ان الزوجتين شرعا ليهم التمن يقسم بينهما كتير قليل هم ليهم في شرع ربنا التمن وما تبقى بعد ذلك يوزع على الأولاد إذا كان مفيش أب وأم موجودين يوزع على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بغض النظر عن ولاد فلانة أو ولاد فلانة لأن هؤلاء جميعا أبناء هذا الرجل وهم جميعا ورثته ولا ولا يحق لأحد أن يتدخل بأنه يدي ده وما يديش ده ويعطي ده ويحرم ده ويدي ده أقل من حظه هذا لا يجوز هذا شرعا أكل لأموال الناس بالباطل أكل لأموال الناس ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا الظلم ظلمات يوم القيامة ليس من حق أي أحد أن يستولي على أموال الغير ويتصرف فيها وفق ما يحلو له فأرجو أرجو ثم أرجو من كل من يستمع إلينا أن يحذر هذه المسألة الخطيرة أنه يتدخل في أمور شرعها الله وحددها الله وأنصبة قسمها الله ويبدأ هو إيه يلعب فيها بهواه فيعطي ويحرم ويزيد وينقص هذا لون من ألوان التعدي على حرمات الله والله يقول تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وأن يغنينا بفضله عمن سواه إنه ولي ذلك القادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار